أسعد بيت في العالم وأسعد بيت في الورى بيت مؤمني ومحموده في كل مصر وموطني فإن رمت أن تحيا بعيدا عن الخنا وتغدو سعيدا فالتمس نهج أفطني وأفطن خلق الله من راح واغتدى على هدي قرآن وراو معنعن يصح له من روى عن تواتر ولا يروي عمن روى عن تكهن لقد روت الآثار أن أخا الهدى ذكي السجايا غير خب وأرعني يروم من, يروم من الدنيا سعادة بيته وأسعد بيت في الدنا بيت مؤمني أترككم جميعا مع الشيخ الفاضل الشيخ محمود المصري وأسعد بيت في العالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه ليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله قبل أن نبدأ هذا اللقاء في هذه ليلة ميمونة مباركة من باب الوفاء أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل ثم إلى صاحب السمو فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ودائرة التجارة والتسويق السياحي وأشكر أخي الفاضل الشيخ خالد الغمدي على تواضعه وعلى هذه المحاضرة أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته أسعد بيت في العالم يا ترى حد فيكم عارف مين أسعد بيت في العالم حد عارف يا شباب ها بيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وده بيفكرني بواحد كان بيسأل مرة بيقول الشباب إلا مين هو خاتم الأنبياء فواحد قال له صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله ما أنا عارف قال له ما كنت بتصلي على مين صلى على حبيبك وعايز أسمع الفضل يعني عايز أسمع كلمة صلى الله عليه وسلم كده يعني تدوي في دبي ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا كل عام على الخير أسعد بيت في العالم بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ايه مواصفات البيت انا عايز بيت يعني نفس هدي النبي صلى الله عليه وسلم عايز بيت زي بيت النبي عايز اكون اسعد انسان في العالم كله بيت النبي عليه الصلاه والسلام تعالى نوصفه الاول وبعدين نخش البيت ونشوف البيت كان عامل ازاي ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى على حوضه الانور لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا انه ولي ذلك والقادر عليه تعال نشوف بناء البيت بناء البيت كيف كان كان البيت بيت بسيط جدا جدا من الخشب والجريد والنخيل والطم سبحان الملك طب والفراش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان الفراش كان أحيانا يكون من الحصير وأحيانا كان يكون من القماش البسيط طبقة واحدة طبقة واحدة كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم شوف دلوقتي سبع طبقات وأستك يعني حاجة ورغم ذلك وقليل من عبادي الشكور تعالوا نشوف طعام النبي كان ماذا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في أبياته التسع النار صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة كما في الصحيحين وكان النبي يدعو دائما وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع من خبز الشعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير ده النبي طب وسعة البيت كانت قد ايه؟ الوسع بتاع البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك الكلام ده كله في حديث واحد ان النبي لما كان بيصلي قيام الليل فكان اذا اراد ان يسجد غمز اقدام عائشه حتى يعني تفسح المجال ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم ده كان سعه بيت النبي عليه السلام وده كان مكونات بيت النبي عليه السلام وكان اسعد بيت في العالم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم واحد يقول لي طب شيخنا امال فين اسباب السعاده فين الثلاجه والغساله والديب فريزر والمكيف فين فين اسباب السعاده اقول لك اخوي وحبيبي المال قد يوفر لك الطعام لكنه لا يوفر لك الصحه ولا يوفر لك الرفاهيه المال ممكن يوفر لك البيت لكن لا يوفر لك الامن المال ممكن يضمن ممكن يأتي- يأتيك بالدواء لكن لا يضمن لك الشفاء المال قد يأتيك بالزوجة والأولاد لكنه لا يأتيك بالسعادة يبقى إذا السعادة الحقيقية لا تكون إلا في طاعة رب البرية سبحانه وتعالى وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة من رحمة ربنا بالإنسان إن ربنا رزق الإنسان معدة خرساء لا تعترض ولا تشكر ولا تحمد على أي شيء لا تعترض ولا تشكر فلو أكلت مثلا معدتك ديت كباب واخد بالك مش هتلاقي الفاكس طالع من بقك كده بيقول لك نشكر السيد فلان الفلاني على إنه أكلنا كباب صح كده؟ ولو أكلتها فول مش هتعمل لك محضر في قسم الموسكي صح كده؟ و- ف- فالحمد لله نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا رزقنا بمعدة خرساء إذا أين يكون السعادة أو أين تكون السعادة في الإيمان والعمل الصالح اسمع لقول ربك عز وجل حينما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الله ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة يقول لك إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان إبراهيم ابن آدم يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف ولذلك مرة واحد آه، رجل غني جدا فعزم واحد فقير جدا قال له تعالى أنا عازمك عندي في البيت قال له اتفضل قعد في البيت وعمل له مائدة بقى كبيرة جدا بقى حط له على بقى المشويات والمأكولات وال... والفواكه والحلويات شويتين قال له اتفضل يا ابني كل بيقول للفقير اتفضل يا ابني كل آه، لحوم قال له طب ما تاكل معاه يا عم الحاج قال له يا ابني انا ممنوع من الاكل ده عشان عندي النقرس آه، شويتين اتفضل يا ابني كل آه، حلويات طب كل معايا يا عم الحاج قال له عنده السكر يا ابني شويتين كل يا ابني فاكهه فاكهه قال له ما تاكل قال له انا عندي املاح شويتين مش عارف كل من ايه قال له انا عندي كذا سبحان الله في النهايه الرجل الغني قال للفقير مين اللي غني بقى انا ولا انت شوف انت قدامك ما شاء الله كل انواع المط... الطي... ال- الاكل الطيب ده فاذا اردت ان تاكل كلت او اكلت اما انا فامامي كل هذا ولا استطيع ان اكل شيئا من ذلك مين اللي غني ولذلك قلت لكم قبل كده يا جماعه ان لو افترضنا ان واحد رجل غني جدا وعنده عشر قصور قصر بقى في هاواي وقصر في انجلترا وقصر في امريكا وقصر مش عارف فين وقصر باب الشعريه ومروق الموضوع يعني وعنده 10 عربيات عربيه شبح وعربيه مش عارف ايه وعربيه Rolls Royce وع... يعني شويه عربيات كده زي الفل حلو كده اه وعربيه فولكس المهم يعني ايه ومظبط الدنيا لو الراجل ده وما عنده مليارات بقى وشركات والكلام ده كله لو الراجل دوت عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم اصيب بشلل رباعي شلل رباعي واصبح طريح الفراش لو قالوا له تدفع كام وترجع سليم زي الناس كلها يدفع كام يا جماعه بكل صراحه كده يدفع كل ما يملكه صح ولا لا موافقني ها طيب قال يدفع كل حاجه طب ما تعتبر نفسك انت اللي كنت مصاب ربنا يعافيك وفديت نفسك بكل هذا المال اذا فنعمه الصحه ونعمه العافيه ونعمه الاسلام وكفى بها نعمه ونعمه حسن الخلق نعم كثيره جدا لما الناس بتتكلم في مساله الرزق يتخيل الانسان ان ما فيش شيء في الرزق ابدا الا الا المال ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عايز بيتك يكون اسعد بيت في الدنيا تخيل معايا أن النبي سيطرق بيتك الليلة تحب أن النبي يشوف إيه في بيتك واعتبر أن هو دوت أسعد بيت في العالم بجد شوف أنت النبي عايز عايز تشوف الن- النبي يشوف إيه في بيتك واعتبر نفسك أسعد هو ده أسعد بيت في العالم تحب النبي يشوف إيه في بيتك آه البياض جميل الأثاث لا الكلام ده كله ما يشغلش النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي يحب يشوف ان بيتي في تقوى في قرآن في ذكر لله في ناس طيبين بيحبوا ربنا في ناس بتتعلم تطلب العلم في ناس بتدعو إلى الله في ناس مشغولة بالإسلام في ناس همها الأوحد هو رضا الله سبحانه وتعالى وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الشيء الذي الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم لو عملت كده يبقى ده أسعد بيت في العالم طب تعالوا بقى بسرعة كده قبل ما الوقت يجري بينا بسرعة تعالوا نشوف مواصفات أسعد بيت في العالم بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم أول مواصفات بيت تم اختيار أعضاؤه على الدين والخلق النبي ماذا يقول يقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه بفاء التعقيب والسرعة طب لو ما عملناش إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض لو ما عملتش كده لو ما جوزتش بنتك على أساس الخلق والدين هتضيع نفسك وهتضيع بنتك وممكن بنتك عياذا بالله تفضل سنوات طويلة بلا زواج وانت السبب خد بالك وفي المقابل يقول للرجل للزوج تنكح المرأة الأربع الحديث ده خرج مخرج الخبر يعني في الغالب الناس لما بتعوز تتجوز يا جماعة بينقوا حاجة من الأربعة أو حاجتين من الأربعة أو بينقوا أربعة من الأربعة زي ما هو عايز يعني واخد بالك 4 by 4 يعني جوازة 4 by 4 واخد بالك طيب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال لك إيه تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها تعال النهارده اعمل استفتاء بين الشباب تتجوز دي يعني مواصفات الزوجة اللي أنت عايزها يقول لك والله أنا عايزها يعني يعني يعني متدينة وبنت حلال و- وست بيت وكده يعني طيب والتاني ده إنسان متدين والتاني والله أنا عايزها style عايزها زي ما الكتاب بيقول عينين خضراء شعر أصفر سنان زرقاء واخد بالك ما اعرفش اتجوز دراكولا ده المهم يعني واخد بالك عريضة المنكبين مشربة الفلنكات مواصفات خاصة كده معينة إيه عشان يتجوز واحدة يعني والتالت يقول لك والله أنا عايزة متينة بصراحة واخد بالك مع ان الشعر بيقول لك لا المتين بينفع ولا المتين على الاصل دوت المهم يعني في النهايه هو عايز واحده هتحميه يعني واخد بالك بودي جارد يعني والرابع والخامس والسادس واشكال وانواع وحاجات عجيبه جدا وتلاقي واحد بقى مركز على حاجه واحده بس انا عايزها مريشه مش بتاعت فراخ يعني يكون معاها فلوس واخد بالك اصل مريشه بلغه عندنا في مصر يعني مع بتاعت فراخ لا مريشه يعني معاها فلوس ولذلك اعجب اعلان قراته في مجله والله اعلان عجيب جدا واحد عايز يتجوز فبعت اعلان في باب الزواج بيقول إيه يا جماعه في الاعلان بالمزارع في الخامسه والعشرين من عمره يرغب في الزواج من فتاه ريفيه تمتلك جرارا زراعيا فالرجاء عند الموافقه ارسال صوره الجرار اه والله يا شيخ خالد يعني هو مش عايز لا زوج ولا بتاع عايز جرار يعني واخد بالك؟ سبحان الله ربنا يبارك فيكم يا رب وده بيفكرني بشاب كان لسه عايز يتجوز انا قلت لكم قبل كده بس في الدروس الثانيه يعني شاب كان عايز يتجوز بقى عايز يكون بقى بيته على السنه قال لك بقى خلاص بيت اسعد بيت في العالم ايه البيت ده لازم يكون على السنه راح للشيخ من المشايخ الافاضل قال له شيخنا ربنا يبارك في عمرك قول لي بقى ازاي اسس بيتي ده بقى على الطاعه وعايز بقى تقول لي الافكار كلها اللي بتتقال في ليله الدخله وما بعد ليله الدخله وما قبل ليله الدخله و- وعايز وخير وسيله دفاع الهجوم وكده يعني داخل حرب فقال له يا ابني اول ما تخش على زوجتك يا حبيبي اول حاجه تعملها حط ايدك على راسها كده وقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي ودعاء الجماع كذا ودعاء ده كذا وكل دعاء يعني قال له كل حاجه قال له جزاك الله خير والله ما قصرت المهم جه ليله الدخله ربنا رزقه بزوجه زي القمر عروسه جميله فاول ما كشف النقاب فقد الذاكره ما بقاش شاف قدامه فحط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قالت له حضرتك متجوز دابه صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم فاختيار الزوجه كما قال اخي الشيخ خالد ان اختيار الزوجه ده اساس يا جماعه دي, دي الارض اللي انت هتغرس فيها دي الارض اللي هتطلع البذره الجميله ولادك حبايبك اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال تكاثروا وتناسلوا فاني مباهم بكم الامم لازم تختار زوجه دينه صالحه ما فيش مانع اخويا وحبيبي ان زوجتك تبقى جميله وما فيش مانع تبقى حسيبه ونسيبه وما فيش مانع يبقى عندها مال بس يبقى الاصل اللي بتبنى عليه هو الدين انا واخدها عشان عندها دين جنب الدين لقيتها جميله والله ح- فبها ونعمه عين مفيش حاجه بتخص واخد بالك يبقى اول مواصفات هذا البيت اللي هو أسعد بيت في العالم بيت تم اختيار أعضائه على أساس الدين والخلق ثاني مواصفات بيت يعمره الإيمان والتقوى افتكر دايما دايما وأبدا قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان يا أهل التوحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وتذكر قول النبي كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وأنا اتأخرت فيها بس كده عشان إيه عشان تنتبه للحديث كلكم وكل دي أقوى ألفاظ العموم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الله هنتسأل كلنا والله هنتسأل كلنا يا جماعه وسؤال صعب جدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أنا اتسأل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينها ترجمان فينظر العبد أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة يبقى كلكم راعٍ أذكر في مرة قصة حدثت معايا ناس جيران لينا من علية القوم ناس أغنياء جدا الأب قال لي يا شيخ محمود الله يبارك فيك تيجي بس تذكر ولادي بكلمتين لحسن يعني حالتهم يعني بعيد عن ربنا خالص يعني وهو راجل نفسه ما كانش بيصلي يعني بس هو إيه يعني عايز ولاده يطلعوا حلوين يعني قلت له والله جمع الأسرة وخلي النساء يقعدوا ورايا والشباب يقعدوا قال لي ما عنديش شباب هم بنات قلت له خليهم يقعدوا ورايا وانت قاعد قدام ونتكلم كلمتين رحت ذكرتهم بالله وتكلمت عن الآخرة والجنة و... و... ويعني كان أسلوب فيه ترغيب يعني أكثر من الترهيب عشان دول أول مرة يسمعوا يعني فتأثروا جدا جدا ومش عارف إيه واحدة منهم تأثرت قالت خلاص والله العظيم أنا ما كنت فاكرة إن أنا إن أنا بعيد عن ربنا بالمنظر ده إن شاء الله من بكرة لازم ألبس حجاب قلت جزاك الله خير والله بارك الله فيك تاني يوم الراجل راح رفع سماعه التليفون السلام عليكم يا شيخ محمود ما شاء الله على كلامك يا اخي ده كلامك كان ليه مفعول السحر ده البنت ما شاء الله اتغيرت 360 درجه مش ممكن ده البنت مش بقت ملتزمه دي بقت متطرفه قلت ما شاء الله نروح نشوف التطرف ده فرحت البيت عندهم لقيت البنت داخله علينا ببنطلون جينز وبلوزه ولبسه اشر قلت له يا عم الحاج ده مش تطرف ده ارهاب الله اكبر ايه اللي عملناه ده كله ده ده ايه الجمال ده كله فالمهم قلت لها طب اختنا يعني ممكن تكون ديت مثلا خطوه كده هنبدا بيها ونكمل قالت لي كمل مين ده انتوا احمدوا ربنا على كده يعني ده انا مفيش حد عندنا يعرف ربنا اصلا يعني ده انا ده انا اللي فيهم يعني ده انا اعتبر بالنسبه لعيلتي اعتبر من العشر المبشرين بالجنه يعني صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم يشجع بقى الزوج انه ياخد بايد زوجته للجنه هو الزوج بس ما فيش عنده غير اوامر ونواهي وبس ما فيش عنده غير عملت اكل عملت شرب سويت عملت نظفت البيت اكلت العيال مش عارف ما فيش غير كده وبس فين دينها فين دينها زوجتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته فين لما تخش على زوجتك تقول لا حبيبتي وغمس كل كلمه بحبيبتي مش حرام زوجتك حبيبتي صليت العصر الحمد لله قرأت ورد القرآن الحمد لله سمعت الشيط النهاردة عملت كذا سويت كذا أخبارك إيه مع الدعوة إلى الله دعيتي واحدة من صاحباتك عملت كذا لازم يكون الزوج مهتم بديانة زوجته دي زوجتك حبيبتك يعني لازم تاخد بايدها الى مرضات الله سبحانه وتعالى عشان كده النبي قال ايه رحم الله رجلا والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح رحم الله رجلا وسماه رجل رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وسكت لا ثم أيقظ امرأته حبيبته فاهم ازاي؟ فإن أبت امسك الكاس اللي زي دي كده وبطراطيف صوابع حضرتك واخد بالك؟ وتقوم ناضح في وشها المية برقة كده واخد بالك؟ طيب ف... ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثير من الذاكرات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم أزواجه عشان يصلوا قيام الليل أبو هريرة كان بيقسم الليل بينه وبين زوجته وبين خادمه ثلاثا كل واحد يصلي تلت من الليل ويقوم الثاني وهكذا مش قد ايه ما يبقاش بيت يا جماعه قائم بس على الشهوات والماديات والاكل والشرب والفسح والمصايف والمش عارف ايه ما يبقاش ده بيت ما يبقاش البيت الزوجه فيه همها كله هات فاهم ازاي هات كذا جيب لي كذا سوي كذا وانت خارج هات كل يوم محضره له ايه فاتوره قايمه كبيره فاهم ازاي هات الطلبات دي هات هات لحد واحد واحد مره جاله ازمه نفسيه من كلمه هات قال لها اعوذ بالله انت كل حاجه عندك هات هات هات ما فيش خد قالت له خد الزباله وانت نازل يعني زوجه كريمه يعني صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى اول مواصفات البيت اسعد بيت في العالم ربنا يا رب يسعد بيوتكم ويسعد بيوت المشاهدين يا رب العالمين اللي هيشوفونا بعد كده يبقى اول حاجه بيت تم اختيار اعضائه على اساس الدين والخلوص ثاني حاجة بيت يعمره الإيمان والتقوى ثالث حاجة بيت يعمره الحب والمداعبة أحيانا ما ينفعش البيت يبقى جامد يا جماعة ما ينفعش الدنيا تبقى مقفولة ما ينفعش الدنيا تبقى سودة ما ينفعش الزوج يخش ضرب ال 111 على طول مكشر وفي زوج يقول لك لا ال 111 ديت اللي هي التكشير اللي في الجبهة دي واخد بالك اللي هي الثلاث كسرات اللي في الجبهة دي بيسموها عندنا في مصر 111 خد بالك في زوج يقول لك لا ده 111 دي تسيب ده انا لازم 11111 من هنا لهنا تكشير واخد بالك ليه يا اخي ده بيفكرني بواحد واحد كان متفائل قوي قوي قوي جميل حلو ولذيذ كده والتاني كان شايف الدنيا كلها اكتئاب وسواد وحاجة صعبة قوي يعني فالاثنين اتحكم عليهم بالإعدام فالضابط اللي بيح- اللي بينفذ الإعدام قال لهم كل واحد فيكم ليه أمنية لازم أنفذها له قبل ما يموت قالوا له هتنفذها قال لهم والله لازم أنفذها فجاء له واحد ابن حلال كده اللي هو الطيب المتفائل الجميل ده قال له نفسك في ايه؟ قال له هتنفذ لي قال له والله هنفذ لك قال له نفسي اشوف امي قال له عينيا خليك تشوف امك قبل ما تموت بص للتاني المكتئب قال له انت نفسك في ايه؟ قال له نفسي ان هو ما يشوفش امه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبقى بيت يعمره الحب وايه والمداعبه تعال شوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي الأحباش بيلعبوا بالحراب وبيتمرنوا جوه مسجد النبي عليه السلام والنبي فاتح الباب وواقف على الباب ويخلي أمنا عائشة حاطة وشها هنا على كتف النبي وعمالة تتفرج شبعت يا عائشة تقول له لا يا رسول الله وهي شبعت بس تقول أردت أن أختبر قدري ومكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعت يا عائشة لا حتى ما في الآخر قالت حسبك يا رسول الله كفاية كده حد يعمل كده مع مع زوجته شوف النبي عليه السلام في يوم من الايام خارج في احدى السفريات ومعاه الصحابه قال تقدموا وجت امنا عائشه معاه لا تسابقيني قالت له سبقك ده مين ده النبي يا جماعه النبي لان بعض الدعاء يقول لك او بعض الشباب الملتزم يقول لك لا لابد ان اكون وقور واخد بالك لا ضحكه ولا ابتسامه ولا ولا زوجتي تشوف مني البسمه والا هتاخد عليا انا ماشي على مبدا اذبح القطه من اولها واخد بالك وريها العين الحمراء عشان تمشي كده لا يا اخي انت داخل تحارب انت داخل تفتح بيت المقدس يا اخي العزيز دي زوجتك حبيبتك ودي وصيه النبي ده النبي قال ايه الله الله في النساء وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي يا جماعه المساله مش مساله حرب بين زوج وزوجه مشاكل و- يعني سبحان الله شوف النبي بيعمل ايه وشوف لما النبي عليه السلام في يوم من الايام كان قاعد عند امنا عائشه وجت امنا سوده بنت زمعه وكانت امنا عائشه عامله اكله كده اسمها الخزيره واخد بالك حاجه كده ايه خلطبيطه كده جميله وبعدين بتهزر مع والنبي عليه الصلاة والسلام بقى قاعد بقى مسنود بين زوجتين واخد بالك ويعني سبحان الله شوف النهارده اللي متجوز اثنين يمشي في الشارع بيكلم نفسه النهارده يعني واحد كان متجوز اثنين فماشي بيكلم نفسه في الشارع فواحد قال له ما شاء الله على التقوى والايمان الله اكبر حضرتك بتسبح قال له لا يا حبيبي ده انا بحسبن واخد بالك فالنبي قاعد بين بين امنا سوده وامنا عائشه فقامت امنا سوده ايه راحت واخده كده ايه آه، حته من الاكل بتاع ال- امنا عائشه وراحت ضربها في وشها خد بالك فامنا عائشه ايه راحت باصه للنبي عليه السلام فرات النبي عليه السلام مش هيزعل لو هي كمان ردت عليها فقامت قايمه برضه مكوره وراحت ايه ضربها في وشها والنبي بيضحك تخيل عمرك شفت بد- يعني ب- بلغه العصر كده عمرك شفت تسامح بالمنظر ده عمرك شفت ألفة وود بالمنظر ده بين زوج وأزواج سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أسعد زوج في العالم وأسعد بيت في العالم بأبي وأم بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله أمنا عائشة كانت تلعب مع صاحبتها ومعاها بنات اللعب العرايس الصغيرة واول ما صاحبتها يسمعوا صوت النبي عليه السلام يروحوا ماشيين بره يوم النبي يسربهم لامنا عائشه ادخلوا العبوا معاه ده النبي صلى الله عليه وسلم فالدنيا يعني جميله وحلوه مش بقى خناقات ومشاكل وعدم تفاهم والزوجه لازم تثبت شخصيتها وكياني ومكانتي الاجتماعيه وكرامتي و- والكلام اللي بيسمعوه في الاعلام اللي سبحان الله الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه كان بيحكي ان الزوجين مره بيتخانقوا مع بعض فالزوجه كانت شديده قوي وعنيفه جدا فراحت ماسكه العصايه شومه وجاريه ورا الزوج الزوج تقريبا كان عامل حساب اليوم ده فكان بيلعب رياضه فراح جاري منها وراح ايه منزلق تحت السرير فراحت واقفه له بقى زي الوحش كده قالت له لو راجل اطلع لي من تحت السرير قال لها مش طالع وهنشوف كلمه مين اللي هتمشي طبعا كلمته هو اللي هتمشي هو مش هيقدر يطلع صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم فاذا ايه بيت مؤسس على الحب شوف ام سلمه وابو سلمه شوف لما ابو سلمه في, في, في لحظه وفاته بيقول لها اذا مت يا ام سلمه فتزوجي من بعدي قالت هل اجد خيرا منك يا ابا سلمه يا الله عمرك شفت واحده بتقول عن زوجها كده وهل اجد خيرا منك يا ابا سلمه مش واحده النهارده جوزها يموت قام مكسره وراه زير تقول الحمد لله خد الشر وراح سبحان الله شوف قد ايه المحبه والموده اللي كانت بين الازواج الزوج كان يتاثر ويبكي لموت زوجته وكان يحزن حزن لا تتخيله ليه حب بينه وبين زوجته والفه بينه وبين زوجته ربنا يملى بيوتنا يا رب بالحب والموده اللهم امين شوف ام سلمه وابو سلمه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لها يعني ايه من اصيب بمصيبه فقال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبتي واخلف له خيرا منها والحديث رواه مسلم تقول وهل اجد هناك خيرا من ابي سلمه لكن قالت وخلاص ده ما النبي علمها فقالت فتقدم لها عمر فرفضته وتقدم أبو بكر فرفضته فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم رقم أربعة من مواصفات ال- أسعد بيت في العالم بيت يؤمن أهله بالقضاء والقدر حبيبي في الله شيء طبيعي الدنيا ما بتمشيش على وتيرة واحدة النهاردة فرحة بكرة طرحة وقال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا صح كده في بيت في الدنيا يا جماعة سعادة على طول سعادة طول الأبد أبدا يعني شوية فرحة وشوية زعل وشوية وشوية أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم بالفرحة والسعادة شوف بقى أم سليم والذكاء أم سليم شيء فوق الخيال متجوزة مين؟ أبو طلحة وأبو طلحة لما اتجوزها كان مهرها إيه يا جماعة؟ كان مهرها الإسلام وقال الراوي ما أعلم امرأة كانت أعظم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام جميل أوي في يوم من الأيام بعد ما أنجبت منه ولدا حصل إن الولد ده جاله مرض تعب أبو طلحة زعلان عشانه لكن خرج آه، يعني لطلب العلم ولا للعمل وغير ذلك فلما عاد قبل أن يعود مات الولد فأم سلمة قالت لكل اللي في البيت أم سليم قالت لكل من في البيت لا أحد يخبر أبا طلحة حتى أخبره أنا قامت غسل- غسلت الطفل وكفنته وحطته على السرير وغطته فلما جاء أبو طلحة ك- قال كيف حال الولد قالت هو أهدأ ما يكون هي قصدها إيه إن هو مات خلاص وهو فهم إيه إن هو خف خلاص فالمهم حضرت له الطعام وتزينت له فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته ثم بعد ذلك قالت له يا أبا طلحة لو أن أحدا جاءك جاء إليك وأعطاك أمانة ثم جاء ليطلبها هل تعطيه تلك الأمانة قال أجل قالت ولكنه تركها فترة طويلة قال هذا أحرى بأن نرد إليه الأمانة قالت إذا فاحتسب ولدك فلقد ردت الأمانة إلى ربها عز وجل زعل أبو طلحة وراح اشتكاها للنبي فتبسم النبي وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما يقول الراوي فأنجبت ولدا هذا الولد أنجب عشرة كلهم حفظوا كتاب الله هي دي البركة البركة رضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى واحنا عارفين طبعا قصة عروة بن الزبير الذي اهتزت لذكره المنابر عروة بن الزبير لما جاءته الآكلة طبعا هذا الأمر كان على مرأى ومسمع من زوجته وولده يعني الأمر ده ما حصلش بعيدا عن أسرته لكن أسرة راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى فعروة بن الزبير جاءه مرض الآكلة لابد من قطع رجله فضل يؤجل يؤجل يؤجل لحد ما وصل لمرحلة ما يصلح التأجيل قال طب خلاص قالوا له نسقيك كأسا من المرقد لعل عقلك أن يذهب فلا تشعر بالقطع قال لا لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن انتظروا فإذا ما دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله وبالفعل بدأوا أول ما صلى وأول ما سجد قطعوا رجله بالمناشير فأغشي عليه يوما كاملا فلما أفاق شوف المصبتين اجتمعوا عليه في لحظة واحدة قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات يا الله ابنه مات ورجله اتقطعت في يوم واحد فماذا صنع عروة بن الزبير قال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت أعطيتني أربعة أطراف وأدم النعمة قبل النقمة أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية والحمد لله إذا رضيت برضه مش كفاية والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي الله إيه الرضا ده كله سيدنا سعد بن أبي وقاص وانتم تعلموا جميعا ان سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء بفضل دعاء النبي له كما كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك فسعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء في آخر أيامه أصيب بالعمى عمي بصره ما بقاش يشوف بعينيه الاثنين فكان يدخل عليه الناس حينما عاد إلى مكة كان يدخل عليه الناس ادعوا لنا يا سعد ادعي ده عشان يخلف وادعي ده عشان ربنا يغنيه وادعي ده عشان زوجته تخف وهكذا فيستجيب الله دعاءه فغلام اسمه عبد الله بن دينار قال عبد الله بن السائب قال يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك قال يا بني قال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري الله على الرضا الله الله على الرضا إيه ده بيت يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى إذا حصل أي بلاء الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تيقن إن ربنا فعلا سيخلف لك خيرا منها بفضل الله سبحانه وتعالى وسترجم على هذه المصيبة وبعدين الذكاء أنت لازم تكون ذكي في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى هي المصيبة وقعت ولا هتقع وقعت طب استفيد بقى وخد الأجر لو ما وقعتش خلاص إنما هي وقعت خلاص فخليك ذكي خليك ذكي في كل حاجة في رضاك بقضاء الله سبحانه وتعالى في عبادتك لله في ذكرك لله في دعائك إنما عسام يعلمنا إن احنا نكون أذكياء حتى في الدعاء إن احنا ندعو بالدعاء الجامع اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أنت جمعت كل ما دعا به النبي وكل ما استعاذ به منه النبي صح كده؟ عند الذكر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج على أمنا جويرية إليها تذكر الله عز وجل إلى أما زلت على تلك الحالة راح ورجع بعد ساعتين ثلاثة أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها قالت أجل قال أما إني قلت من بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت اليوم كله لوزنتهن قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي شوف ال- ال- الذكاء ان انت تنتقي العبادات اللي ممكن تتيسر لك من وراها اكبر قدر من الاجر حتى في امر الدنيا الناس كلها اذكياء يعني في امر الدنيا الناس أذك- ذكاء حاد في امر الدين قل ان تجد انسانا ذكيا في تعامله مع ربي سبحانه وتعالى ذكاء ذكاء بجد بس مش ذكاء واحد صاحبنا بقى خد بالك رطب الجلسه كده بس بعد ما تصلى على حبيبك يا اخي صلى الله عليه وسلم واحد دخل على واحد صاحبه وهو ده راجل ذكي ودخل على واحد اذكى منه بقى صاحبه ده كان شغال مكواجي فدخل الرجل فلقى ال- صاحبه المكواجي ده خدوده الاثنين محروقين ومفقعين كده فقال له استلمت خدودك حبيبي ايه اللي مولع خدودك كده قال له ابدا آه كنت باكل جلابيه والموبايل جنبي كنت مشغول بموضوع كده فرن الموبايل فما خدش باله ورحت رادد بالمكوى قال له طب ده خدك اليمين ايه اللي حرق الشمال قال له ما هو الغبي اتصل تاني هو اللي غبي يعني. صلى الله صلى الله على نبي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم طيب يبقى بيت يؤمن بالقضاء والقدر رقم خمسة بيت يحرص أهله على طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة ما ينفعش نيجي الدنيا ونخرج منها بلا أي عمل ولا شيء نقدمه لخدمة دين الله ما ينفعش تكون حياتك زي وجودك ما ينفعش عايزك تتخيل كده مش هتخيل جنازة تخيل جنازتي يعني وأنا محطوط كده في النعش بتاعي والناس ماشية ورايا يقول الله يرحمه زي ما جه الدنيا زي ما خرج منها ولا عمره عمل حاجة والتاني يقول الله يرحمه كان عايش لنفسه بس والتالت يقول الله يرحمه عمره في حياته ما ذكر الناس بالله ترضى حد يقول عنك كده انا عن نفسي ما ارضاش يتقال عنك كده عشان كده لازم يكون لك بصمه في الدنيا لازم يكون لك بصمه في الدنيا ولكن لازم يكون لك بصمه في الدين لازم تكون ناجح في كل حاجة في حياتك وفي زواجك وفي أولادك تربية أولادك وفي إنشاء النشء دوت وفي طلب العلم وفي الدعوة إلى الله لازم يكون لك بصمة في كل مكان لازم يكون لك بصمة حقيقية في كل مكان سبحان الله شوف أم سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة كانت تقول لابنها سفيان يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزري أنا أشتغل وأنت تطلب العلم سبحان الله وشوف بقى بنت سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة وقول عارفين القصة يعني قصة عجيبة جدا يعني لكن أذكرها في عجالة كده سعيد بن المسيب سيد التابعين في يوم من الأيام تقدم له عبد الملك بن مروان اللي هو يعني أمير المؤمنين يحكم 26 دولة فقال له أريد ابنتك لابني وأي شرف هذا تخيل حضرتك واحد بيحكم 26 دولة بيقول لك هاخد بنتك لابني أي شرف هذا فرفض فبعت له ناس يتوسطوا في الموضوع فبرضه رفض حاجة عجيبة شويتين المهم من هنا لهنا ما فيش موافقة خالص ترى لمن زوجها زوجها لطالب علم تقي نقي اسمه كثير بن أبي وداع كثير بن أبي وداع تغيب عن مجلس سعيد بن المسيب أربع خمس أيام فسعيد بن المسيب قابله أين كنت يا كثير؟ قال له ماتت زوجتي فيعني كنت حزنان عليه قال هل استحدثت زوجا غيرها جوزت واحدة تانية قال ومن يزوجني أبا محمد أبو محمد يكون سعيد بن المسيب فقال من يزوجني أبا محمد وأنا لا أمتلك من الدنيا إلا درهمين أو ثلاثة خد بالك بقى قال له لو فعلت أترضى قال أو تفعل يا أبا محمد قال له أجل فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين خد بالك بقى كثير بن أبو دع قال لك أما أنا فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح من شدة الفرح يعني فلما وصلت إلى البيت وكنت صائما كان صايم صيام نافلة قال فقدمت الإفطار وكان الإفطار خبزا وزيتا نهار أبيض سبحان الله شوف النهارده بقى الإفطار تلاقي الأكل من هنا من آخر الترابيزة لحد لحد كده بعد أخويا الشيخ خالد واخد بالك والأكل يقول لها فين الأكل؟ فين الأكل؟ تعالى كلني يا حبيبي يعني سبحان الله عايز إيه أكتر من كده؟ ده كان الإفطار وكان صايم خبز وزيت قال فلما قال أعجل قلت, قلت أعجل الإفطار قبل الصلاة يعني فلسه هياكل فسمع الباب يطرق الباب بيخبط فقال فقلت من فقال سعيد قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب ليه قال فإنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا ما بين البيت والم... والمسجد قال ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب فقلت يرحمك الله يا أبا محمد هل أخبرتني حتى أتيك قال له مثلك أحق أن يؤتى شوف التواضع يا أخي وبعدين قال له يا كثير علمت أنك شاب عزب فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة الله أكبر بيقول له أنا عرفت أن أنت كنت متجوز واللي متجوز طبعا ما يعرفش يعيش من غير زوجة بعد كده فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة كان بنته مخبيها ورا ظهره فأخذها ووضعها في الدار وقفل الباب خد بالك بقى من حاجة كان ممكن يعمل إيه حبيبي آآ آآ ابني وحبيبي زوجتك ايه بس امضي على الورقة دي وهنتفاهم بعدين صح كده طب القايمة طب طب طب شيك على بياض واحنا نتفاهم وهي زوجتك ايه واحنا عملنا معاك واجب يعني ما عملش أي حاجة من الكلام ده خالص رماله البنت في الدار ومشي قال أما المرأة الفتاة يعني فسقطت من الحياء عارفين الحياء الله يرحمه كان راجل طيب ابن حلال أول ما شافت راجل أغمى عليه دلوقتي الخلق اللي قدامكم دي بتمشي تتعاكس في الشوارع يعني مأساة مأساة احنا عايشينها اه والله العظيم تخيل فسقطت المرأة من الحياء وده من بخته بقى وحظه ليه لأن لو دخلت لقت ليلة الدخلة الأكل إيه خبز وزيت هتقول لك ما شاء الله ليلة الدخلة خبز وزيت بعد كده هناكل إيه كراتين فسبحان الله هو بقى راح مخبي الخبز والزيت وراح منادي على واحد جاره بقى عشان يستلف منه قرشين يا فلان فجأة كانت أم كثير بن وداع ابن أبي وداع كانت عند أم فلان ده فخرجت قالت له بتنادي على إيه يا كثير قال لها بنادي على فلان استلف منه قرشين عشان اتجوزت قالت له اتجوزت يا كثير قال لها ايوه يا امي قالت له طيب وجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل ثلاث سيب لي بقى الزوجه دي بقى كده المعها لك واظبطها لك احط لها دوك ووش اول وش تاني ونظبطها كده ومش معقوله يعني جايه من بيت ابوها مش متجوزه يا ابني لا حاضر امه خدتها بقى وزينتها وظبطتها ثلاث ايام بقى الله اكبر لحد ما استوت وراحت ايه مدخلها عليها قال فاذا هي من اجمل النساء وإذا هي من أعلم النساء بإيه؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله وبحق الزوج فبت معها بأنعم ليلة فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب إلى مجلس أبيها سعيد كي أتلقى العلم فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير قلت إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب قالت لا اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب ده كان آخر إنتاج المصنع بعدها المصنع قفل واخد سبحان الله شفت نوعية النساء شيء عجيب جدا قال فلما مضى شهر كامل شهر كامل عمال بيتعلم على أيديها على ايدين امرأته وزوجته واخد بالك فلا ذهب بعد ذلك إلى مجلس أبيها سعيد بن مسيب فلما وصل إلى هناك وانتهى المجلس اقترب منه سعيد بن مسيب وقال كيف حال هذا الإنسان قلت بخير حال يا أبا سعيد حال يسر الحبيب ويسوء العدو قال فخذ هذه عشرون ألف درهم فاستعن بها على عيشك مع مع ابنتي إيه ده في حد عنده حمى بالمنظر ده شوف حاجة عجيبة جدا يعني إذا المسألة ما هيش مسألة بقى تجارة بقى عريس جاي بقى يبقى إيه يبقى نذبحه عشان يتجوز لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الأرض يرحمكم يرحمكم من في السماء سبحان الله قد إيه المسلم لازم يكون حريص على الدعوة خصوصا الدعوة اللينة الجميلة الهينة المباركة والله أذكر قصة استغفر الله والله ليس من باب تزكية النفس ولكن من باب بس إنك تعرفوا قد إيه ثمرة الدعوة الأيام أول ما جيت دبي المرة دي فأنا داخل الفندق وبعدين لقيت آه، فتاة أمريكية ومعاها جوزها مصري وهي متبرجة أنا مش واخد بالي فداخل فلقيت واحدة بتشاور لي كده بتعمل لي bye bye قلت يا خبر أبيض شيخ وتعمل له bye bye يعني ده كلام واخد بالك المهم يعني فقلت ربنا يستر يعني ما كنتش حد بيصورني وهو بيعمل لي bye bye يقول لك الشيخ انحرف ولا حاجة. المهم فايه فالمهم فايه زوجها راح مسلم عليها وكده من بعيد كده هم في العربيه وانا مشيت وخلاص الموضوع عدى يعني فلما جيت في اليوم الثاني بفطر في الفندق فوجئت الرجل ده قاعد مع زوجته ومعاهم بنت صغيره فنادى عليه قال لي يا شيخ محمود بعد اذنك لحظه الزوجه عايزاك فعرفت انها زوجته من الموقف ده فقلت له خير وقفت عنده هو وهي جنبه انا مش باصص لها يعني فقلت له خير قال لي هي عايزه تقول لك حاجه فرفعت ايديها وبدات تدعو بالانجليزي طبعا انا ثقافه الماني ما بفهمش انجليزي فالمهم يعني ف... فالمهم ايه فزي احد المشايخ بيقولوا له ايه قال لي يا عم الشيخ هو هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام قال له نو ف واخد بالك حبيبي فالمهم آه، قعدت تدعي لي بالانجليزي فقلت له بتقول ايه انا قلت لا تكون بتقول ربنا ياخده ولا- فقلت ايه فقال لي لا بتقول ربنا يبارك لك ربنا يكتر من امثالك وكده دعيت لك كام دعاء قلت له طيب فقال لي بالله عليك لو خمس دقايق بعد ما تفطر عايزينك قلت له حاضر بعد الافطار جلست معاه قال لي يا سيدي زوجتي ديت امريكيه انا متجوزها من 17 سنه وهي نصرانيه وما زالت عن نصرانيه زوجتي ديت اطيب انسانه شفتها في عمري كله صاحبه قلب رحيم وطيب فوق ما تتصور لو وزعت الرحمه اللي في قلبها على الناس دي كلها تغرقهم قال لي طيبه جدا جدا لكنها رافضه الاسلام قلت له طيب خير قال لي قدر ربنا سبحانه وتعالى من ثلاث سنين وهي مده اقامتهم هنا من ثلاث سنين بتقلب على احدى القنوات عشان تتفرج على فيلم اجنبي او حاجه زي كده فجاه لقيتك على احدى القنوات وانت مبتسم خد بالك بقى فبتقول ف- فبيقول لي لفت نظرها ان انت مبتسم على طول يعني فاهم ازاي يعني النور ما بيتقطعش يعني شغال على طول يعني الله اكبر فبتقول لي لقيتك مبتسم من اول حلقه لاخرها ساعه ونص مبتسم فبتقول له هو الراجل ده بيقول ايه قال لها بيتكلم عن كذا وكذا وكذا قالت له انا حاسه باللي هو بيقوله رغم ان انا مش فاهمه ولا كلمه هي ما تعرفش عربي فبيقول لي فوجئت بع- بعدها م- من من اليوم دوت وهي كل يوم تقلب على القنوات لحد ما تلاقي اي حاجه ليك وتروح مثبتها وتقعد تتفرج وهي مش فاهمه ولا كلمه حتى لما جت في السنه دي قالت له انا نفسي امنيه حياتي اشوف الراجل ده فهو سال فعرف ان انا جاي هنا دبي في اليومين دولت فلما شافوني هم في تاكسي فسلموا عليا واخد بالك فقلت له طيب ممكن تعطينا الفرصه ان احنا ندعوها يعني باسلوب كده لين وبسيط قال لي يا ريت فهو عنده محل موبيليا جوه الفندق صاله موبيليا قلت له تعالى نخش جوه بس خليها هي تقعد ورايا وفهمها ان انا مش هقعدها ورايا احتقارا لشانها ابدا ده هي غاليه عندنا اخت لينا لكن يعني بس عشان ايه ما يجوزليش انا ان انا اقعد ابص لها فقال لها الكلمتين دولت فقدرت المساله ديت وقعدت بالكرسي ورايا وبدات اقول له انا هقول لك كلام وانت ترجم لها قول لها اخوك محمود بيقول لك ان ان واضح ان انت انسانه طيبه جدا وان انت فعلا انسانه طيبه اللي في قلبك دي نادره ان احنا نلاقيها في الزمان ده فقال لها الكلمتين دولت فشاورت براسها كده شويتين قلت له قول لها ان الطيبه دي خساره انها ما تكونش يوم القيامه في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه مع الصحابيات وانها خساره انها ما تتمتعش في الجنه خساره انها تخش النار فقال لها الكلمتين دولت قلت له قول لها كذا قول لها كذا فضلت ايه ابجح لها نفسها عشان ايه تشعر بقيمتها وتشعر ان ليها قدر عالي جدا في ظل هذا الدين والله الذي لا اله غيره بعد نص ساعه من الكلام دوت هي عماله تسمع تسمع وفجاه ابتدت تبكي بعد عشر دقائق تبكي بكاء شديد جدا جدا لدرجه ان صوتها سمع الناس بره في المطعم خد بالك الحكايه دي اصلا كنت انا قايل لزوجها خليها سر بيني وبينك لكن لما الامر بقى يعني إن كل اللي في المطعم كانوا شايفينها وسامعينها قلت خلاص يعني من باب الدعوه فالمهم بعد نص ساعه قلت له قول لها اخوك محمود بيقول لك هل ممكن تشرفيه بان انت تنطقي تنطقي بكلمه بالشهادتين علشان ان شاء الله نكون جميعا صحبه في الجنه فقالت له ناو ناو يعني دلوقتي قلت بس ما دام نونوت يبقى استوت خلاص صلى على الحبيب فالمهم فقلت لها قربي شويه بالكرسي قلت له لا قرب شويه وبدات انطق الشهادتين كلمه كلمه وهي تردد خلفي والله الذي لا إله غيره انفجرت في البكاء أنا وزوجها والشاب اللي شغال معاه وهي تبكي والناس بره المطعم متأثرين جدا بهذا المشهد وقدر ربنا سبحانه وتعالى من غير ما نطلب منها هي كان اسمها مارينا فسمت نفسها مريم بفضل الله سبحانه وتعالى وبعدين تاني يوم لقيتها نازلة من الفندق لابسة شرب مغطية شعرها يعني بداية حجاب لكن إن شاء الله ربنا يكرمها ولابسة لبس حشمة أي نعم لكن يعني ما هوش حجاب لكن واحدة واحدة ولبست بنتها شرب طويل جدا بنتها اسمها نورة فقلت للوالد والدهم اسمه الأستاذ رفيق قلت له استاذ رفيق قول لي نوره بنتك قلت لها بصي في المرايه يا نوره مش حاسه ان انت اجمل من الاول بعد لبس الحجاب قالت فعلا انا حاسه ان انا بقيت اجمل من الاول بلبس الحجاب الدعوه الجميله ودايما بنقول يا جماعه نرفع شعار البسمه والرحمه والله الذي لا اله غيره انا يعني 17 سنه في الدعوه لم أغير هذه البسمة ولا المعاملة ولا الطرح البسيط ده للناس لأني بقول الناس محتاجة من يتألف قلبها ناس كتيرة محتاجة بس والله العظيم ناس واقفة على بسمة ناس واقفة على كلمة بسيطة المسلم يا جماعة كله خير المسلم عامل زي الكشاف الجميل ده لكن عليه شوية تراب محتاج بس حد رحيم يمسك منديل ويمسح التراب مش محتاج واحد يمسك شومة وينفض التراب اه في ناس بتنفض وبترقع لا عايزين دعوة جميلة ورحيمة وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما رقم ستة عشان ما نطولش عليكم فاضل احنا فات دلوقتي ساعه الا ربع فاضل ثلاث ساعات الوقت بيجري يا شيخ خالد الله سبحان الله خلاص خاطر عشان خاطر الشيخ بوطي فاضل ربع ساعه يلا صلى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم رقم ستة أسعد بيت في العالم بيت يشعر بآلام الغير ويدخل السعادة على من حوله تسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث عجيب قوي حديث أنا بحب كل حديث النبي بس الحديث ده بالذات ليه وقع في قلبي عجيب حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب عباد الله إلى الله أنفعهم خد بالك بقى وأحب العمل إلى الله سرور جاءت بصيغة النكرة أي حاجة أخويا وحبيبة تعملها أي حاجة أخويا وحبيبي تعملها مع إخوانك ربنا يبارك لك وأي حاجة تعملها أختي الفاضلة ربنا هيكرمك سرور تدخله على مسلم خد بالك أو تكشف عنه كربة أو تسد له جوعا ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا الله أكبر ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل تحضرني قصة عجيبة قوي كان في يتيم ولم يتيم في عهد النبي عليه السلام وكان ليه أرض أرض زراعية اللي هو بستان يعني وكان بينه وبين بستان واحد من الأنصار نخلة فأراد اليتيم أنه يبني سور بينه وبين بستان الأنصاري فجاء السور وقف عند النخلة مش هينفع لازم يلف من حواليه فقال له قال للأنصاري أعطيني النخلة ادهاني ألف السور من حواليها قال له لا قال له طيب بعني النخلة قال له لا قال له إذا أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الأنصاري خدوا بالكم مقدما هو ما كانش عايز يعصي أمر النبي لكن بس كانت عنده مشكلة إن الغلام راح اشتكى للنبي فهو زعل فقام إيه الغلام راح اشتكى للنبي راح النبي جاي معاه ودخل على الأنصاري قال له أعطيه النخلة قال لا يا رسول الله قال بعه النخلة قال لا يا رسول الله قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة فقال لا يا رسول الله مين اللي واقف جنب النبي أبو الدحداح فسمع المقالة فقال له يا رسول الله ألئن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل فرح منادى على الأنصار قال له تعال هل تعلم بستان أبي الدحداح قال أجل ومن في الدنيا لا يعلم بستان أبي الدحداح كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور يعني بالبلد كده بلغة العصر كفاية إنتاجية قال له هو لك بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة قال له خلاص هي لك يوم أبو الدحداح يروح معدي مرة تانية هو مصدق النبي بس عايز يسمع البشرة مرة تانية يا رسول الله ألئني اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل قال أبشر فلقد اشتريت النخلة وجعلتها لله وأعطيتها لهذا اليتيم فتبسم النبي وقال كم من عذك رداح يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة كم من عذك رداح لأبي الدحداح في الجنة المشهد أبو الدحداح رايح يسلم الرجل الأنصاري البستان بتاعه فرايح عند البستان فسمع صوت زوجته أم الدحداح وأولاده جوه في البستان جاي بيفتح الباب فقال لا مش من حق أفتح الباب ما خلاص أنا بعت فراح منادي من ورا السور يا أم الدحداح قالت أجل يا أبا الدحداح قال اخرجي من البستان أنت وبنوك فلقد بعناه لله جل وعلا لو واحدة بقى من الزمن ده كانت قالت له يا فرحتي بك يا حبيبي صح إنما قالت له إيه قالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل خارجة من البستان ابنها الصغير خد تمراية تمراية من الأرض حطها في بقه فلسه هياكلها راحت مطلعاها من بقه ورمتها في الأرض وقالت سامحني يا بني فلقد بعناه لله الله ايه ال- إيه المشهد ايه العظمه دي كلها ايه المشهد العجيب ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف تاتيه 900 ناقه باقتابها واحلاسها تاتي من اليمن ومن الشام وتمشي قدام غرفه امنا عائشه فتهتز الغرفه فتقول ما هذا قالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف قالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بماله هو يدخل الجنه بماله بس لا بحاجات كتير بس ده اكتر حاجه تميز الانفاق فلما وصلته المقالة مع أن عبد الرحمن بن عوف ده من العشرة المبشرين بالجنة يا جماعة وعارف وسمع البشرة من النبي صلى الله عليه وسلم رغم ذلك جاء إلى أمنا عائشة قال يا أماه أنت التي قلت كذا وكذا قالت أجل قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله جم التجار من أرض الحجاز قالوا له أجاءتك تجارة يا ابن عوف قال أجل قالوا تبيع قال أبيع بكم تشترون قالوا بضعف الثمن قال لا قالوا بضعفي الثمن قال لهم لا قالوا له بخمسة أضعاف الثمن ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يشتري بأكثر من ذلك قال لقد بعت بأكثر من ذلك قالوا بكم قال بسبعمائة ضعف قالوا لمن قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف فواحد قال له هلا أو هلا أعطيت مئتي ناقة لله سبحانه وتعالى أخرجتها لله وتركت الباقي لأولادك قال ماذا أصنع إن كنت أتصدق بصدقتي في أول اليوم فأخرج ف- ف- فيض- فيخلف الله علي أضعافها في آخر اليوم ربنا بيقول إيه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما عند الترمذي بسند صحيح يقول ثلاث أقسم عليهن وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة لا يمكن ينقص أبدا مستحيل سبحان الله وآخر عنصر مواصفات البيت الذي هو أسعد بيت في العالم هو بيت يريد الآخرة بيت يريد الجنة بيت بيستحضر معنى الآخرة وإيه اللي يحصل في الآخرة يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ده بالجمع بين الأحاديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مخرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما عارفين المشاهد دي عارفين إن في ميزان عارفين ان في صلاه عارفين ان في وقوف بين يدي الله عارفين ان في قنطره بعد الصلاه عارفين ان في جنه او نار فبيعملوا بقى الاخره بيت يعمل الاخره والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء الله اكبر سبحان الملك شوف لما المراه اللي من بني دينار اللي بعد غزوه احد والنبي راجع هو والصحابه فالنبي كان سبقهم فالمراه قابلها الصحابة فقالوا لها أحسن الله عزائك في إيه؟ عزائك في إيه؟ في ابنك. قالت وما فعل رسول الله. زفوا لها إيه؟ عايزة شوف تخيل بقى يعني عزوها في أربعة ابنها وزوجها وأخوها وأبوها. وفي كل مرة تقول وما فعل رسول الله قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما شافت النبي قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله كل شيء في الدنيا يهون ما دمت أنت سليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي امرأة تريد الآخرة دي امرأة بتضحي بكل شيء عشان شايفة شايفة الآخرة قدامها شايفة الجنة أو النار الإمام ابن القيم بيقول إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبها عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار المشهد الأخير اللي نختم بيه درس النهارده مشهد الخنساء خنساء اللي لما مات أخ ليها اسمه صخر وكان كافرا بدأت بقى قالت لأملأن الدنيا بكاء وعويلا كانت تقول لبيوت الشعر المعروفة يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي خد بالك تيجي بعد كده تمر أيام وتسلم الخنساء ويجي يوم القادسية معركة القادسية فتقدم أولادها الأربعة زوجها جمات تقدم أولادها الأربعة وتقول يا بني تكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد في سبيل الله فوالله إني لأحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دخل الأربعة يجاهدوا وكلما تقاعس واحد يقول له أما تذكر وصية أمك خش يلا جاهد فقتلوا الأربعة واستشهدوا في معركة القادسية فجاء الصحابة يعزونها قالوا لقد, شر لقد, لقد قتل أولادك الأربعة فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسرة وبيت عايزين الآخرة عمالين بيجتهدوا في طاعة ربنا بيجتهدوا في اتباع النبي بيجتهدوا في طلب العلم بيجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمة أو بيت أو أسرة تسعى دائما لأن تأخذ بأيدي الآخرين للدعوة إلى الله عز وجل ليكون ذلك في ميزان حسنتهم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أسرة لو وقع أحدهم في ذنب يسرع بالتوبة إلى الله عز وجل وهم يعلمون أن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم بيت بيحرص على التوبة لأن ربنا قال قل يا, عباد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفي الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان رجل لم يسلم بعد فقال يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد شوف مع بسمة النبي لازم يشهد قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فقال رجل يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل وهو يكبر الله أكبر الله أكبر والنبي يبتسم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم أمة تسعى إلى التوبة بعدما سمعت قول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا الذي قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا وقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ومع ذلك يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا الله أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيه لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لكن أسأل الله عز وجل اللي تكون بيوتنا فعلا أسعد بيوت في العالم عايزين نتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم عايزين نخليه كده أسوة وصورة لينا وقدوة لينا علشان نبقى فعلا أسعد ناس في العالم وأسعد بيوت في العالم تبقى أنت أسعد زوج في العالم وتبقى أختي أسعد زوجة في العالم ويبقى أنت أسعد ولد في العالم وأنت أسعد بنت في العالم عايزين السعادة تدخل بيوتنا مرة تانية بعدما خرجت السعادة من بيوت أكثر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولن تكون السعادة إلا مع تقوى الله وإلا مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يسعدنا جميعا بتقواه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين اللهم املأ بيوتنا بالسعادة اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف ألف بين قلوب المسلمين اللهم بلغنا ليلة القدر وغنمنا ليلة القدر وتقبل صيامنا وقيامنا واجعل هذا العمل المبارك في هذه الخيمة في موازين حسنات القائمين عليها اللهم آمين اللهم اجمعنا جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي وأصحابه وأتمم لنا اللذة يا الله الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا هذه ليلة مباركة نريد أن نبشر الجميع بأننا سنتوج هذه الليلة المباركة بالإعلان عن دخول ثلاثة نساء من الجنسية الفلبينية إلى الإسلام وسيقمن الأخوات في خيمة النساء بتلقينهن الشهادتين ما شاء الله ما شاء الله آه، شيخنا هناك طلب صغير ونود آه، أن تلبيه لنا نريد أي قصيدة أي قصيدة لك حرية الاختيار تترنم بها بصوتك الجميل وجزاك الله خيرا
أنا صوتي تعبان أنا والله وصوتي يعني سامحونا معلش يعني طب عموما آه، أنا أول حتة ظاهرة خالص كده عن النبي صلى الله عليه وسلم طب تعالوا لي الصوت شوية عشان أنا صوتي خلاص اتنبح ولا ما ينفعش ده كان ينفع علوا لي شوية معلش ربنا يبارك فيك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلاة وطيبا على أهل طيبة ونور المدينة حبيبنا محمد حبيب قد تجلى تجلى فتحلى حبيب قد تجلى تجلى فتحلى تحلى ثم صلى ثم دانا ثم دانا فتدلى حبيب قد تجلى تجلى فتحلى حبيب قد تجلى تجلى فتحلى تحلى ثم صلى ثم دانا ثم دانا فتدلى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلاة وطيبا على أهل طيبة ونور المدينة حبيبنا محمد جزاكم الله خير جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أيها الإخوة أيتها الأخوات باسمكم جميعا وباسم دائرة السياحة والتسويق التجاري وباسم رعاة هذا الحدث المبارك أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمود المصري على هذه المحاضرة القيمة والرائعة, والرائعة بالغد يتجدد معكم اللقاء مع فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني إلى أن يحين ذلك الوقت دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته